القرآن اقرأ ورتل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على آلائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل اللهم بحولك وقوتك ورحمتك كل صعب علينا سهلا فإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اقرأ وارتقي هنبدأ اليوم بإذن الله تعالى بأول خمس آيات أو أول وجه وفي خمس آيات من البقرة من الآية واحد إلى الآية خمسة طب ليه ما بدأناش بالفاتحة يا شيخ الفاتحة احنا فرضنا ليها حلقات كثيرة بفضل الله تعالى وتكلمنا في الأخطاء الشائعة فيها كثيرا الجديد في البرنامج هو آه الكلام على الوقوفات والكلام على الأخطاء الشائعة بشكل تفصيلي شوية يعني هنتكلم عن أخطاء بيقع فيها بعض إخواننا وأخواتنا حال قراءة القرآن في الآيات ورد اليوم الجديد أيضا إن هيبقى معانا ورد خاص بالأطفال وهنمشي بترتيب بإذن الله تعالى وهنبدأ اليوم مع الأطفال مع سورة الإخلاص سورة قل هو الله أحد برضه هناخدها ونقرأها بشكل المعلم ونتلقى اتصالات أطفالنا الجمال عليها بدل ما يتوهوا مننا وبدل ما يقعوا في أخطاء في التشكيل وفي أخطاء في الحفظ هنبتدي نضبط لهم القراءة من خلال التعليم عبر الهاتف واللي مش هيتصل بينا ومش هيعرف يوصل لينا هيبقى من خلال السماع والتلقي بالسماع يبقى ان شاء الله ده الجديد في البرنامج هو ضبط القراءة لمشاهدينا الكرام واللي عايز يحفظ بقى جديد هيبدأ معانا واللي حفظ معانا قبل كده هيراجع معانا واحنا ماشيين بفضل الله تعالى وقع منه وقعت منه حلقة او حلقتان او ثلاث او جزء من صورة معانا دلوقتي فرصة للمراجعة بشكل اكاديمي شوية كمان هنعمل حاجة ضيوفنا اللي هيبقوا معانا في الاستوديو هنتعامل معاهم مش بشيء من الشدة لانهم يعني اظن ان هم بيبقوا على الهوا مرتبكين اصلا لكن هنت... هنعالج الاخطاء لو في اخطاء عندهم هنتكلم فيها ونصوبها يبقى البرنامج هيبقى تعليمي صرف باذن الله تعالى ان شاء الله نبدا ان شاء الله بس بعد ما نتعرف على ضيوفنا في الاستوديو معانا الشيخ محمد وائل اهلا بيك شيخ الله محمد يكرمك جاهز يا شيخ محمد باذن الله الان إن شاء الله.
اه آه، ان شاء الله الان ان شاء الله مش قلقانين وضيفنا الثاني الشيخ مصطفى العسلي ازيك يا شيخ مصطفى اول مره تيجي يا شيخ مصطفى اه ان شاء الله ما تقلقش الامر بسيط جدا ان شاء الله خلاص هبدا بقى اقرا بشكل المصحف المعلم وضيوفي في الاستوديو هيقراوا خلفي ونعلق على الايات هناخد ايه ايه ونعلق على الاخطاء اللي فيها بشيء من السرعه عشان نتلقى اتصالاتكم باذن الله تعالى جاهزين ان شاء الله اقرا كده وتقرا ورايا في صوت واحد خلاص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طب أعلمكم حاجة في الت- في التلقي كويس قوي احنا كل حاجة هتبقى على الهوا إن شاء الله آه يعني بيكون معانا مجموعة وعايزين يرددوا ورا ورانا ون- ونظبط المسألة ديت بعد ما ينتهي القارئ بي بيعملوا زي سكتة كده وبعدين يبتدوا على طول يعني أنا مثلا إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبتدوا على طول بعد ما إيه السكتة ديت خلاص نعمل تجربة كده يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طب عايزكم تسكتوا بعد ما أقول ثواني وتبدأوا مع بعض بدون قو... يعني ما ت- ما, ما تنفعلوش في القراءة ماشي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مستعجل ليه يا شيخ مصطفى ابدأ مع شيخ محمد ماشي يلا اول ما اخلص اول ما اعمل ايدي كده تبداوا ماشي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اه ناخد بالنا من حاجه حد منهم قال ايه الرحيم اه ده زمن طويل قوي الميم احنا هنقول ايه الرحيم بس طب بالله عليك سمعتها ولا لا من الاخطاء اللي بيقع فيها بعض اخواننا واخواتنا اللي بيقراوا القران في البسمله في بسم الله الرحمن الرحيم اخطاء كالتالي صلوا على النبي اسمعوا كده الرحيم انا ما اتيت بالميم خالص الميم وقعت مني صح الرحيم عملت هزه للميم الرحيم ده كتير قوي الصح ايه طيب اللي هقوله دلوقتي الرحيم بس كده صح وسمعتوا مني ايه إيه.
الميم تمام نكمل بقى ان شاء الله ألف لام ميم ألف لام ميم جميل انتوا ما ظبطتوش الردود مع بعض لكن هتظبطوها دلوقتي مش بمزاجكم احنا عندنا هنلاقي علامة المد خدوا بالكم بقى مرسومة على الشاشة ألف لام ميم هنلاقي علامة المد على آه لام وعلى ميم اللي هي الموجة أول ما نلاقي الموجة ديت وما نلاقيش بعديها همزة يبقى نمد كتير هنمد كام؟ ستة هنعد على دينا ستة بصوا كده انا هعمل ايه؟ ألف دي مالهاش دعوة دي مش داخلة معانا في المد احنا المد بنقول ايه؟ لام ألف لام ميم بس طب انا عندي في ايه انا جه في النص عندي غنة يبقى لازم اظبط الايه الغنة طب من الاخطاء اللي بنسمعها بقى في ألف لام ميم اسمعوا كده ألف لام ألف ايه ألف دي ما تنفع ألف لام ما تنفع هي ألف قول كده ألف باء تاء ثاء اللي هي حروف الهجاء قول كده ألف باء تاء ثاء جميل ينفع تقول ألف باء تاء ثاء اه فمفيش لف في القرآن هي ايه ألف زي ما بقول ألف في كلام العادي في هجاء الحروف أقولها في القرآن لما تيجي ايه لما تيجي آه في لفظ ألف في ألف لام ميم خلاص نقولها بقى مع بعض كده بشكل منضبط وهنمد بقى نمد زي ما ما عدينا كده هعد على صابعي وخليكم مع صابعي حرك صابعي ماشي ألف لام ميم يلا
ألف لام ميم عشان انتوا مش مع صوابعي انتوا كل واحد فيكم سرحان في مكان تاني طب نقولها تاني ونظبط بقى المد خليكم مع مع ايديا ماشي اول ما اعمل كده يبقى انا بعمل ايه اقف عليه مشدده خلاص يلا مم.
ألف لام ميم ممتاز ايه ده ده انتوا جمال جدا ربنا يحفظكم ان شاء الله طيب جميل نكمل بقى ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين اللي ينفع نقول متقين هعلق دلوقتي على الاخطاء لكن بعد ما نقولها بقى على بعضها ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين جميل قوي انا عملت ايه وقفت الاول على لا ريب وبعد كده وقفت على ايه لا ريب فيه وبعد كده وصلت الايه طب انا عملت ايه كده خدوا بالكم ذلك الكتاب لا ريب هنلاقي بعد لا ريب ايه زي ما ظهر على الشاشه كده هلاقي ثلاث نقاط فوق بعضيهم نقطتين ونقطه فوقيهم صح وبعد فيه او بين فيه وبين هدى هنلاقي برضو ايه نقطتين وفيهم نقطة طب ايه ده ده بيسموه العلماء وقف تعانق يعني تعانق في تعانق للمعنى لو قلت ذلك الكتاب لا ريب ووقفت وبدأت فيه هدى للمتقين المعنى يختلف عن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لل- وقفت وبدأت ايه هدى للمتقين يبقى انا ينفع اقف على الثلاث نقاط الاولين على ما قبلهم وابدأ بعد كده اوصل الآية او اقف على الثلاث نقاط التالية ال- ال- التي تليها وبعد كده ابدأ بعديها طب ليه اسم تاني الوقف ده اه ليه اسم كمان التعانق احنا قلناه والمراقبة يعني اي حد بيمسك المصحف بيلاقي ثلاث نقاط دول يراقب الثلاثة التي تأتي بعدها لازم في نفس الآية نلاقي ثلاث نقاط تانية بعديها خلاص طب إيه الممنوع في الموضوع ده الممنوع إن أنا أقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أنا عملت إيه وقفت على النقطتين على الثلاث نقاط الأولى والثانية ده ممتنع طيب ينفع ان انا اوصلها كلها ينفع ان انا اوصلها كلها طيب ايه الاخطاء اللي موجوده في آه، آه، الايات طبعا انا مش هراقب مش هراقب الاخطاء كتير لان واضح ان احنا محتاجين حلقات آه، آه، للمتقين ايه المتقين للمتقين متقين ولا للايه المتقين للمتقين عندي القاف هنا مكسوره اي قاف مكسوره تقابلني في القران انزل بيها تحت خالص اقول ايه المستقيم المتقين خلاص يبقى ناخد بالنا من القاف الايه المكسوره خلاص نكمل بقى ولا ولا مش جاهزين جاهزين طيب ان شاء الله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون كويس قوي بس بلاش ينفقون ديت احنا قلنا هنعلق على كله بقى اسمعوا كده الذين يؤمنون بلا غيب ايه بلا غيب مش انتوا اللي وقعتوا في الخطا ده لكن اظن انتوا ما بتردوش ليه ورانا صحيح المفروض انكم ترددوا ورانا الايات طب احنا مش هنسمعكم لكن لما تبص للتوجيه وتشوف قراءتك او حد بيسمعك من الاهل جنبك هيقول لك لا انت غلطت في- وقعت في الخطا دوت وما ينفعش تقع فيه خدوا بالكم من الاخطاء ذل- آه، الذين يؤمنون بلا غيب اللام ساكنه هي بالغيب رايح على اللام سنه صغيره بس بالغا مش بلا بلا بلا بلا غيب ما تنفع خالص يبقى انا حركت الايه اللام ويقيمون ادي القاف المكسوره برضو زي ايه للمتقين للمتقين ويقي اي يبقى القاف ننزل بيها على طول إن اتفقنا بقى على كده عشان ما نزعلش من بعض لازم نضبط بايه القاف اه ويقيمون الصلاه ما تنفع دي قراءه تانية خالص روايه تانية خالص ورش يغلط اللام يقول الصلاه لكن احنا عندنا في حفص الصلاه بس خدوا بالكم من الاخطاء ديت ويقيمون الصلاه و... ليه يا عم ليه تعمل في بقك كده صلاه لا انت بتقول لواحد اسمه صلاح ازيك يا صلاح ولا ازيك يا صلاح اظن مش مقبوله صح اما تقول له صلاح ما تنفع لكن تقول له صلاح صلاح صح يبقى ايه صلاه ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم اه القاف مقلقله ساكنه صح يبقى ايه رزق ما بقولش إيه؟ رزقناهم رزق تحس كده ان ايه آه، آه، القارئ روحه هتطلع رزق هي رزق رزق ايوه لا تتعامل بعنف مع القران اتفقنا بقى القران سهل ولا لا طب حد يقول لي طب انا نفسي مش هيجيب الايه كده الايه دي طويله قوي على نفسي اه احنا هنتفق على ان احنا هنتكلم على كل الاخطاء وعلى الوقوفات اللي لا تجوز والوقوفات اللي تجوز بشكل سريع مش هنعمل فيها تفصيلات الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون ممكن اخف على على ايه ويقيمون وابدا اقول ايه ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم واقف وابدا ايه ومما رزقناهم المهم ان انا ما اقولش الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه وقف وابدا اقول ايه ومما رزقناهم لازم اوصل الكلام بعضه بايه ببعض الكلام الايه المقطع اللي انا بقراه اتفقنا نكمل بقى اللي بعد كده عشان اللي بعد كده دي محتاجه نفس طويل قوي نفسكم طويل ولا ان شاء الله ان شاء ان شاء الله شيخ محمد بيقول كده طب انا نفسي هيبقى قصير انا محتاج اخد نفس قبل ما اقول الايه بس ما اخش نفس اطلعه مره واحده بص انا هعمل ايه كده والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون نفسكم ضعيف ما طب انتوا صغيرين وشباب لسه امال بقى ابائنا وامهاتنا اللي بيتعبونا دلوقتي ده زمانهم كده نفسهم خلص في اول كلمتين صح فناخد بالنا طيب لو انا مش هعرف اخد نفسي ابدا منين يا شيخ ال- الايه دي فيها حرج في البدء يعني الوقف خلاص هنقف عندما ينتهي النفس لكن ينفع أقول بما أنزل إليك ما تنفعش ينفع أبدأ وما أنزل من قبلك طب ما أنا كده نفيت وما أنزل من قبلك يعني لم ينزل لم ينزل شيء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب للنبي آه ما هنا اسم موصول بمعنى الذي يعني والذين يؤمنون بالذي أنزل إليك وبالذي أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقنون ما الموصولة دائما نعرفها معلومة بقى الاسم الموصول ما ينفعش ان انا ابدأ بيها ابدا لان هبدأ بايه بنفي وما انزل من قبلك يا محمد عليه الصلاة والسلام لا طبعا ده مش ده المقصود المقصود ايه الذين يقولون بالذي انزل من قبلك فناخد بالنا في الوقفات هنا طب انا نفسي هينقطع اصل مقطع وارجع ابدا بيه اقول ايه والذين يؤمنون بما احنا عندنا في مد في علامه مد وجي بعديها همزه يبقى عد اربعه والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل نفس هنقطع هنا طب ابدا منين بقى ممكن هنا ابدا من وما انزل من قبلك من باب ايه من باب ان انا وصلت ما بما قبلها تمام لكن لو صاحب نفس طويل الأولى له والأفضل أن يصلها كاملة خلاص أو يقف على وبالآخرة ويبدأ وبالآخرة هم يو إيه يوقنون طب نقف عليها كده ونشوف ونشوف كده نفسك هجيب معنا ولا لأ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ايوه كويس كده سهله صح كده قلنا شويه وابدا اقول ايه وبالاخره هم يوقنون وبال- وبالآخرة هم يوقنون كويس قوي بس ون دي بلاشها ما اقولش يوقنون انسان متسكل يوقنون بس تمام لا انا اللي بقولها بس هقول لك بقى على حاجه ناخد بالنا من حاجه من توجيه بقى في الايات والذين يؤمنون بما اسمعوا كده بقى الاخفاء ده احنا عندنا اخفاء هنا ايه الاخفاء ده انا عندي النون اذا التقت بحرف الزاي اللي هو الراء اللي عليها نقطه بعمل ايه نون ساكنه بعمل ايه بعمل اخفاء اخفاء كده بما انزل طب اسمعوا الخطا ده بقى بما انزل كده جبنا واو الخطا الثاني بما انزل فخمنا الغنه والغنه مرققه طب بما انزل كده اظهرنا النون ما اخفناش اه دي كل دي اخطاء ممكن يقع فيها حد بيقرا قران اه ممكن يقع فيها حد بيقرا قران فاحنا محتاجين ناخد بالنا من التوجيهات ويا ريت يبقى معانا ورقه وقلم او المصحف وقلم رصاص وفي الهامش كده نعمل خط كده تحت الكلمه اللي ممكن بنقع فيها في خطا او التوجيه ده ونكتب التوجيه في الهامش ما في حرج من هذا ان شاء الله طيب آه، آه، ايه تاني من الاخطاء اه كتير آه، آه، كتير من الناس هو- آه، آه، والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك اسمعوا كده من قبلك كده الاخفاء عند القاف وما أنزل من ده صوت ده ولا ايه ده, ده, ده تحس كده ان في مشكلة صح يا أخ محمد ولا ايش مصطفى اسمعوا كده تاني والله ده ده, ده مشهور انتوا عارفين الخطأ فيه هقول لكم بس بعد ما تسمعوا الخطأ والصواب وما أنزل من قبلك اسمعوا التانية بقى وما أنزل من قبلك في فرق كتير أم، ميو ميو ميو مش انتوا بتضحكوا صح مش عاجبكم ده ما ينفعش مع القرآن خالص انتوا عارفين الخطأ في ايه بقى اخونا اللي بيقول ميو ده عمل ادغام للقاف إيه ادغام ده اخفاء يا شيخ اه ما هو عمل ايه مكن لمخرج القاف وركب غنة فبقت ميو بدل ما هي مي ميو ايوه انا بخفي يا شيخ خد بالك وخد بالك يا اختي الله يحفظكم مخفي يعني ايه يعني جزء من النون بيختفي في الايه في القاف وبعدين بخفيه عند القاف مش في القاف وده خطأ منتشر واحنا عملنا حلقة كاملة لموضوع الاخفاء ده خدوا بالكم بالله عليكم اقول ايه اخلي طرف لساني يرتفع الى اعلى قرب مخرج النون دون ملامسه مخرج النون عشان ما اعملش اظهار وابعد اقصى اللسان ما اخليش اقصى لساني كده يلتصق بسقف الحنك خلاص نقولها بقى كده بالشكل الصحيح هقف برضو عند الوضع ده المو- الموضع دوت وانتوا تقفوا معايا وده من باب ايه النفس والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون يوقو يوقنون يوقين القافية مكسورة برضو زي ايه المتقين وزي ايه مستقيم المستقيم وزي ايه معنى تاني وزي آه، يوقي آه، ويقيمون صح كل القافات دي ضعيفة جدا وبال اه كتير من الناس بيقول ايه وبالآخرة خيرة ذكرى اه احنا كده لا هو آه، الراء مرخ- رخخ راء لكن الخاء ما ترققش برضه في القراءة التانية يعني عند ورش يقول وبالآخرة وبال طبعا ليه ليه فيها البدل بقى ليه ثلاث البدل انا بتكلم عن الراء وبالآخرة اه لا احنا عندنا ايه رام فخامة عند حفص يبقى ايه وبالآخرة هم يوقنون يلا وبالآخرة هم يوقنون جميل نجيب آخر آية أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون جميل قوي قوي بس سامع غنى بقى كده المفلحون ما تنفع نركب زمارة كده واحنا بنقرا القرآن طب بالله عليك ينفع كده يا شيخ محمد ولا ينفع يا شيخ مصطفى خدوا بالكم بقى من الخ- الخطأ دوت وده منتشر جدا اولئك إيه اولا ما ينفع يا شيخ خد بالك الواو المرسومه ديت هي على الشاشه دلوقتي ان شاء الله يا ريت آه، مخرجنا الاستاذ طارق يظهرها على الشاشه اه ال... ال... همزه وبعد كده واو ايه واو مرسومه بس خدوا بالكم عليها صفر مستدير ال... اي حرف في القران واو او الف او ياء عليها الصفر المستدير ده لا تنطق اه لا تنطق لا تنطق خد اسمع كلامي لا تنطق طب ايه اللي تنطق بقى عند الوقف ولا, ولا تنطق عند الوصل المستطيل الت- الصفر يبقى طالع لفوق كده لكن المستدير ده المدور ده اعرف على طول ان الواو هنا مش منطوق طب اعمل ايه ما انطقهاش خالص كلام مش موجود اقول ايه اولا من الهمزه اللام اولا امال ايه الخطا فين اولا اولا انا كده جبت الواو الواو.
طب دي محذوفه يا شيخ دي مرسومه في المصحف بس مش منطوقه في قراءه النبي صلى الله عليه وسلم واحنا اتفقنا بكده ان رسم المصحف ده اعجاز لا نتكلم فيه خلاص آه، آه، آه، الواو هنا غير منطوقة خلاص لا تنطق يبقى ايه أولا من قال أولا يبقى زاد في القرآن واو ليست في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا خطورة المسألة أولئك على هدى من ربهم أضغمت الايه التنوين في الميم هدى خدوا بالكم بقى من رسم التنوين ده أي فتحتين أو كسرتين واحدة سابقة الثانيه يبقى ليها حكم يبقى ليها حكم معايا طب الاثنين فوق بعض بالظبط يبقى عندي اظهار يبقى انا التنوين كاني بنطق نون في الوصل خلاص كده طيب ايه هنا الخطا اللي بيقع فيه برضو بعض اخواننا يقول لك ايه اولئك على هدى من ربهم لا ده احنا عندنا زمن الغنى هنا اسمعوا زمن الغنى الطبيعي كده اولئك على هدى من ربهم اه وناخد بالنا من كراش الراء هدى من ربهم ايه يا عم دي دي راء دي مش موجوده ده هي راء مشدده يعني هجيب رايين هدى من راء من راء مش مر انت عارف ار دي فين مش في القران خالص صح طيب يبقى ناخد بالنا ما نكررش الايه الراء طب نفسي مش هجيب يا شيخ اه نقف على ايه ربهم وابدا باولئك الثانيه لكن الاولى وصل الاثنين الاولى وصل الايه الاثنين اولئك الاولى بالثانيه طبعا المفلحون لا ما تنفع هي المفلحون واحنا قبل كده بينا التخلص من الغنه كيف التخلص في حاله ضم ان انا ب- بزود فتحه شفتين شويه المفلحون طب لو قالت شويه المفلحون هجيب ايه غنه لان امنع الصوت انه يخرج من هنا هيخرج من الصوت من الله مش من الانف فتحتين الأنف اللي في سقف الحنك خلاص كده كده احنا خلصنا ورد اليوم الخمس آيات من البقرة وقفهم عرفناه والأخطاء أو بعض الأخطاء الشائعة فيهم ننتقل بقى لورد أطفالنا الجمال أطفالنا الصغيرين بسملة وآيات وهانية ومش عايز أنسى حد ودعاء ومش عايز أنسى حد منهم عشان ما حدش يزعل مني يتابعونا عشان نتلقى اتصالاتهم بقى على الورد ده هنقلب بقى ايه المصحف هنفتح على الوجه رقم رب- 604 الوجه رقم 604 سورة الإخلاص هقرأ سورة الإخلاص برضو ويقرأها ورايا ضيوفي وبعد كده نسمعها منهم بعد الاتصالات اللي هناخدها هنتلقاها من حضراتكم بإذن الله تعالى جاهزين؟
إن شاء الله سورة الإخلاص يلا هقول زي ما عملنا في البقرة هنقرأ الإخلاص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد أحد ما تنفع أحد بس خلاص الأخطاء بقى اللي بنسمعها في, ال- في الآية ديت اسمعوا كده قل هو الله أحد ده خطأ عملت إيه أنا آه، لا.
أيوة وكأن حد بيسألني بيقول لي كل إيه بالظبط هناكل إيه لا ده قل يا شيخ مش كل كل من الأكل ده خطأ منتشر خدوا بالكم القاف المضمومة في القرآن سهل إبدالها بكاف في أي موضع في القرآن قولوا آمنا هتلاقي الناس بتقول إيه قولوا آمنا كو كو هي أصلا إيه قو طب إيه الفرق بين القاف والكاف ما ت- ما تفهمنا الفرق طيب الفرق في المخرج بصوا كده خدوا بالكم حضراتكم أنا عندي أدي لساني القاف تخرج من أقصى اللسان مع ما يوليه من سقف الحنك القاف يعني المنطقة دي في اللسان آخر م- نقطة في اللسان الكاف تحتيها على طول طب قولوا كده كوكو آه وكأني أسمع حد بيقول إيه كوكو ما تنفع لازم أفرق بينهم لا كوكو ولا كوكو لا هي أصلا إيه كوكو كوكو كوكو كوكو في فرق بين الاثنين ولا الاثنين زي بعض طب اسمعوا الاثنين كده مع بعض بصوت واحد كوكو كوكو ده كده هنقول ايه أ- أ- والله مش بهرج والله انا ما ايوه انا لا اقصد ان انا يعني انا يعني آه، عايز الموضوع بس تفكوا شويه كده معانا و- وتركزوا معانا ركزوا معايا بقى في السمع كده كوكو غير كوكو غير كوكو في فرق اه يبقى مخرج القاف مو- موجود لوحده بس ما فيش حد يمشي في الشارع ويجرب بقى يقعد يمشي طول ما ماشي في الشارع عمال يقول كو كو كو كو الناس هتقول عليه ايه لا الكلام ده يبقى كده ايه بينا وبين بعض خلاص يبقى ايه قل غير كل قل اه واحد خدوا بالكم الدال هنا ايه الدال مقلقله بس ما قلتش ايه بنسمع كتير قوي من بعض من يقرؤون القران يقول قل هو الله احد ايه يا عم بالراحه شويه مش بالعنف ده صح طيب وبعض الناس يقول لك ايه احد خدوا بالكم لو قلت احد ممكن اغير معنى في الكلمه احد يعني ايه اقوى حد لكن احد واحد سبحانه وتعالى يا ده انا ده انا جبت الدال بس ما قلقلتش اه بيان الدال مهم جدا بالقلقله خلاص نقولها بقى تاني بقى كده من غير ما نقول ايه احد دي ماشي قل هو الله احد قل هو الله أحد جميل ناخد بالنا من خطأ تاني في الآية برضو قل هو و والله لا ما تنفعش هو و والله تمام طب خلص الأول من اسم الجلالة اللام بتاع اسم الجلالة لام مفخمة آه، خلاص ازاي بصوا نعمل ايه قل هو الله قل هو والله ايوه ابتسامة بسيطة قوي قوي قوي ما تزيدش بقى ما اقولش قل هو الله ما تنفع خالص دي زيادة قوي ماشي الله الصمد الله الصمد خدوا بالكم ليه بدأنا هنا باسم الجلالة بالفتح أي اسم معرب بأل هبدأ إيه بهمزة مفتوحة أي اسم أقول أما أبدأ بكلمة العلم في القرآن العمل في القرآن الحق في القرآن أي كلمة من دول أو ما ما- يعني ما يماثلها في القرآن هبدأ بهمزة وصل بهمزة قطع مفتوحة هشيل بقى الهمزة اللي عليها قراءة الصاد ديت واحطها على جنب واحط مكانها ايه همزة صريحة مفتوحة اقول ايه الله العلم الحق ما اقولش الله العلم الحق لا لا لا لا لا اقول ايه الله طب هنا ايه اسم الجلالة مفخم اللام والهمزة مرققة يبقى خلاصها ازاي اقول ايه الله اسمعوا كده بقى الاخطاء ديت الله الصمد ايه الله برضه بيعمل في نفسه كده ليه يا اخونا ايه وتحس كده بايه ان انا تعبت معدتي وانا معدتي وجعتني وانا بقولها يعني بيجيب الصوت من المعده لا ما ينفعش خالص آه انا بقول احمد بقول احمد والله الناس تضحك عليا والله لما اقول ايه ازيك يا احمد لا انا اقول ازيك يا احمد صح يبقى اقول ايه اه اه احمد اه الله اقول ايه إز- آه، آه، ازيك يا احمد اما اجي اقولها هنا بقى الهمزه اقولها كده الله الصمد وما اقولش الله الصمد لانها صعب جدا الامر سهل والله صعب ان انا افخم الهمزه وصعب ان انا اتعامل مع الهمزه بتخفيف زائد يبقى ايه بسمه بسيطه قوي اه واخد الهاء الثانيه بقى الله بس كده يلا مرة تاني بقى الله الصمد الله الصمد جميل لم يلد ولم يولد لم يلد ولم اه يولد ناخد بالنا ما قلتش يلدي لان انا كده كسرت الدال هي القلقله مماله للفتح على الاطلاق وكلمه مماله دي كلمه مصطلح بس برضو يعني ايه مش مش واضح قوي احنا نقول ايه ال- الحرف المقلقل ياخذ جزء من الحركه لكن كلمه اماله دي عندنا الامالات اللي هي اماله الصوت لكن هي مش اماله صوت هي باخد جزء من الحركه لكن الحركه ما بتكتملش معايا اقول ايه لم يلد أي- ده احنا ما قلقلناش كده يا شيخ في الوصل بقى لم يلد ولم يولد ما قلقلناش كده يا شيخ لا قلقلنا ه- همنع القلقله دلوقتي صلوا على النبي لم يلد ولم يولد سمعت كده انا منعت القلقله خالص لكن ما بنسمعش بقى المبالغات ديت لم يلد ولم يولد وكانه داخل خناقه اخونا مش داخل قراءه صح اه يبقى ناخد بالنا لم يلد ولم يولد ولا القلقله الاخيره أ- يعني ايه اقوى من القلقله المتوسطه لان عندنا القلقله ليها مراتب ثلاث وبعضهم قال اربعه خلينا بس في الثلاث عندنا الم- المشدد الموقوف عليه زي الحق الحج وتب وبعد كده الساكن الموقوف عليه زي آه، لهب وزي آه، الفلق معايا وعندنا بعد كده الساكن المتوسط اللي هو في ايه في وسط القراءة زي ايه لم يلد لم يلد ولم يولد عندنا مؤنده اصليه طب احنا بقى لازم نبان الفرق دوت لا، و- وعلى فكرة عايز اقول لكم على حاجة الاصل ان احنا نقرأ القرآن بالشكل ده كما تلقيناه بالاسانيد الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم دورة تاني بقى لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد تمام ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد جميل خدوا بالكم ال ال ال ال ال الأخطاء اللي موجودة في آخر آية كفوا ما تنفعش كفوا يبقى عملنا إيه وده مشهور خطأ مشهور أسكننا الفاء هي كف ون آه لا هي مضمومة تبقى إيه كوفو زي ما هي على الشاشة كده كوفو كوفو كوفو كف لا كده أسقطنا الها ال- الضمة بتاعت الإيه بتاعت الفاء ناخد بالنا من حاجة تانية ولم يكن له فين النون النون مرسومه عندي في المصحف يا شيخ بس انت ما قلتهاش قلت ايه ولم يكن له فين النون اه النون لما تكون معلهاش حاجه خالص ويجي بعدها لام معرضه تماما ويجي بعدها لام اعرف اعرف حضرتك على طول واعرفي حضرتك على طول ان لام هنا شددت بسبب الادغام ما بقاش عندي نون بقى عندي لامين اقول ايه ولم يكن له يكن له تمام نقولها بقى بضبط ضمه الواو ولم يكن له كفوا احد ولم يكن له كفوا أحد بارك الله فيكما ناخد صلاة بقى وبعدين أثناء الصلاة كده نسمعكم في الإخلاص تمام وهنردكم بقى زي ما هنرد مشاهدينا الكرام لو حد بيقرأ علينا معانا الأستاذ محمد
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لك شكر أهلا بكم أستاذ محمد الله يحفظك الحمد لله أقرأ إن شاء الله هتقرأ معانا بقى عندنا دلوقتي وردين هنخير ال- ال- المتصل علينا تقرأ من البقرة بالبكرة إن شاء الله أم تقرأ من آه، آه، آه، الإخلاص اتفضل يا أخي إن شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خد بالك يا شيخ محمد الشيء لا احنا ممكن نقرأ آية واحدة لكن نضبط فيها القراءة ومش عايزين حد يزعل مننا حاضر.
زعلان يا استاذ محمد لا طبعا ما أقدرش أزعل.
ولا انا اقدر ازعلك برضه أ- الشيء لا اعوذ بالله من الشيء لا من الشيء انا اشرب ايه الشيء مش الشيء معايا يا استاذ محمد تمام يبقى من الشيطان الرجيم اتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تمام.
بسم الله الرحمن الرحيم تمام ألف لام ما تقفش على التاء.
ميم بص يا استاذ محمد ما عملتش سكت بين الف ولام ميم بص ما قلتش ايه الف لام هي الف لام على طول اوصلها اوصل الف بلام ان شاء الله مم.
ألف لام ميم طبعا نغني بقى انت نفس راح ولا ايه موجود النفس راح ده موجود لا عايز- موجود عايزين بقى نقوي نفس كمان ونتدرب على تقوية النفس خد نفس قبلها كده بص ألف لام ميم
ألف لام ميم ممتاز ذلك الكتاب لا ريب فيه تمام هدى للمتقين خد بالك بقى احنا هنقول على اخطاء ما قلناهاش من خلال الصلاة اسمع حضرتك كده الهاء بعديها دال صح تمام في واو بين الهاء والدال
أيوه مفيش واو هي هاء مضمومة وبعديها دال على طول صح صح اسمع بقى حضرتك قلتها ازاي هودل هودل هودل هودل هودل هودل في فرق
في برضه يبقى انا ممكن اولد من الحركه حرف مد كامل يبقى ايه هدى للمتقين
هدى للمتقين احسنت الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بارك الله فيك يا استاذ محمد قراءتك ممتازه ومع الضبط اللي احنا بنعمله دوت هتبقى اكثر امتياز باذن الله تعالى ان شاء الله معانا بسمله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا استاذه بسمله ازيك يا شيخ أشرف؟
بص يا استاذه بسمله اسمعي اسمعيني بقى أمم.
والكلام مش ليكي بس الكلام لكل اطفالنا الجمال اللي احنا بنحب يتصلوا بينا ونتابعهم نعم اسمعيني بس أمم.
صلي على النبي أسأل- أسأل- سلام انا عايز بقى ايه اللي يتصل علينا يقرا معانا الورد بس مش عايزين بقى ميه يا ميه و- والحاجات التانية ديت ماشي ماشي
هنسمع ايه بقى قل هو الله احد ونصلحها البسمله الجميله عشان لما تقراها ربنا يحبها اتفقنا ماشي
اتفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله طب بصي بسمله الصمد.
بسمله بسمله قولي بس قولي كده معايا احد أحد لا قولي احد أحد ايوه كده قوليها بقى على بعضها تاني
قل هو الله أحد آه، ممتاز
الله الصمد لا زيها بالظبط بقى الصمد نعم الصمد الصمد ممتاز ها
لم يلد ولم يولد يولد يولد ها لم يكن له كف كفوا أحد طب قوليها معايا كده بقى كفوا كفوا أحد طب قوليها معايا كده بسمله قوليها ورايا بسمله نعم قوليها ورايا كده ولم يكن له كفوا احد ولم يكن له كفوا أحد لا عايزين نقول ايه كفو و- كفوا أحد طب قوليها تاني ورايا مره تانية بس ماشي أعوذ بالله لا استنيني يا بسمله نعم قولي قولي اللي هقوله بس ولم يكن له كفوا احد ألم يكن له كفوا أحد بارك الله فيك يا بسمله ده أنا يعني معاك ها
بحبك في الله وانا كمان بحبك في الله يا اسماء ربنا وأنا يحفظهم ان شاء الله احنا هنجتهد مع الاولاد قدر المستطاع ان احنا نوصلهم لايه لقراءه صحيحة.
عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته احمد معانا ازيك يا شيخ احمد إني أحبك في الله احبك الله تقرا معانا آه، آه، البقرة إن شاء الله.
من البقره نعم.
اتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لا ما هو الشيخ احمد نعم.
مش هدى للمتقين هدى للمتقين هدى للمتقين كويس الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون خد بالك ما قلتش يون هي يون تصوم بسيطه كده يا شيخ احمد بص ينفقون ينفقون بارك الله فيك يا شيخ احمد الله بارك الله فيك معنا اتصال معنا تقى السلام عليكم تقى بقى
رؤى تقى لا قولي تقى انت قلتي تقى لكن هي تقى صح لا رؤى طب خلاص ما تزقيش طيب هتقرأي معانا الاخلاص رؤى بالراء رؤى بالراء صح اه طيب انا وصلني غلط بقى اسمي رؤى ازيك يا رؤى الحمد لله هتقرأي معانا انت حافظه آه، قل هو الله احد اه طب عايزين تظبطها بقى كده في القراءة حاضر يلا قل اتفضل هو ال- أعوذ أيوة كده.
بالله من الشيطان الرجيم طب بصي يا رؤى رؤى نعم عايزك تسمعيني كويس وانا بكلمك ماشي مم.
ينفع اقول اعوذ بالله من الشيطان ولا لا.
من الشيطان من الشيطان طب كملي ها أعوذ بالله من الشيطان من الشيطان الرجيم كويس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا طب أحد انت ممتازه يا رؤى بس عايزين بقى نقول ايه ممكن أقول حديث طب اسمعيني بس احنا عايزين نقول بقى ايه كفوا مش كفوا ها كفوا أحد ممتاز ممتاز يا رؤى ممكن أقول ما احنا حديث بقى قلنا ح- مش هنقول احاديث بقى هنقول ايه هنقول القران اللي المطلوب مننا ان احنا نحفظه ونضبطه في القراءه ماشي يا رؤى بارك الله فيك يا رؤى معانا الحاجه نبيله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك؟
يا شيخ أشرف الله يحفظك جزاك الله خيرا البرنامج بالشكل ده مفيد ولا فيه تعليق عليه ولا لا، جميل ليكوا رؤى جداً.
تانية جميل جدا جدا يا شيخ يعني- أشرف بس عايزين ايه حضرتك يعني كل ثلاث حلقات نسمع اللي احنا بن ما هو التسميع على الهواء هيبقى صعب جدا يعني بدل ولو آية خلينا حضرتك نعمل حاجة مهمة جدا اه ان كل اللي بيتابعونا بيحفظوا معانا يبقى ليهم مزاملة في التسميع يعني ممكن الزوج والزوجة يكونوا بيحفظوا معانا فيسمعوا مع بعض ان شاء ممكن الله حضرتك واولاد حضرتك إن شاء ممكن الله.
اخ و- واخته او اختين او آه.
اخين يعني عايز اقول ان احنا ممكن نخلي البيت ليه ما يبقاش بيتنا مليء بالقرآن ان شاء الله يبقى عبارة عن مقرأة باذن الله ان شاء الله اتفضلي يا حاجة نبيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عايزين بقى نبدأ من أول والذين يؤمنون أو- والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون كويس أول حاجة نبيلة بس خدي بالك ما قلتش من قبل قبل لا آه، من قبلك من قبلك حاضر من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم طب قولي لي أقول لك على حاجة حاجة نبيلة اتفضل اسمع كده أولئك على ولا على على أيوة ما بنقولش على على عشان كده بنعمل إمالة مم.
آه، حاضر أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بارك الله فيك يا حاجة نبيلة بارك الله فيك معانا أم إسلام من إيطاليا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ اشرف أهلا بيكم أم إسلام الله يحفظك بارك الله فيكم وفيكم الله بارك اقرا من الاول آه، اقرأي آه، من أول بقى ال- ال- البقرة إن شاء الله
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم خد حضرتك الطاء هنا مفخمه قوي اقول ايه شيطا شيطا من الشيطان الرجيم جميل بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ن-
ميم ندي بقى الزمن بقى شويه الف لام ميم
للمتقين طب ناخد بالنا من حاجتين بقى ما اقولش لا ولا ايه للمطة ذلك الكتاب لا انا بقول ايه لا تفعل هذا صح نعم ولا اقول لا تفعل هذا لا يبقى اقول ايه ذلك الكتاب لا لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه ممتاز هدى للمتقين لا ننزل بالقاف بقى للمتقين للمتقين طب اقول لحضرتك على حاجه يا ابو اسلام نعم انا بقول فلان ده تقي ولا بقول فلان ده تقي تقي تقي صح نعم.
يبقى للمتقين مم.
للمتقين تمام
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون طب ن- ن- ناخد بالنا من حاجه نعم والذين يؤمنون ب آه، ال- الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون ما فيش عندي نا هي نا ايه نون نعم.
نون مرققه ويقيمون ويقيمون الصلاه ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين بارك الله فيكي يا ام اسلام بارك الله فيكي نكتفي بهذا القدر وناخد اتصال تاني وانتوا معايا صاحيين ولا نايمين ده انتوا نمتوا لا صحصحوا كده عشان هسمعكم لسه لسه آه، مشاهدينا الكرام ما سمعكوش حاجه عطيات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ في أشرف نعم والله يا حاجه عطيات آه، بجد برنامج كده جميل أول الله يحفظك ربنا يعلمنا بس وياك يا ريت تزودوا ال- المدة بتاعته أو كده والله نكمل الاداره بقى في الوقت ان شاء الله ربنا يسهل إن إن شاء شاء الله.
الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب لا فيه ليه احنا عدينا الف لام ميم عشان نفس حاضر عارف النفس عند أعيدها حضرتك تاني من تفصيل الأول أه أه.
أعيد يعني ألف لام ميم لا لا تاني؟
لا, لا حضرتك آه، يعني ما, ما زودتيش الزمن المدود حقها حاضر لكن ما قلتش ذ- آه، ذلك الكتاب الله هي لا لا.
ريب اه اه ذلك الكتاب لا ريب فيه مم.
هدى للمتقين الذين يؤمنون ما بالغيب نسكن وي- الهمزه طيب هي الذين يؤمنون ولا يؤمنون.
يؤمنون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ما قلت عشان نفس عشان كده ويقيمون بلا ويقيمون بقى ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يا يون ولا يون ينفقون بارك الله فيك حاجة عطيات ممكن ال ال الكم يقل معانا في التصحيح على الشاشة لكن الفايدة إن شاء الله أكبر بإذن الله تعالى ناخد أم عبد الرحمن من أسوان وبعد كده نرجع نسمع بقى ضيوفنا في الاستوديو أم السلام عبد الرحمن عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ في أشرف نعم والله الحمد لله الله يخليك تقرأي معانا بقى من البقرة ولا من الإخلاص من بقرة طيب شاء اتفضلي الله.
حضرتك من أول بقى إيه والذين يؤمنون بما أنزل إليك ماشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما خدي بالك من حاجة يا أم عبد الرحمن والذين يؤمنون يبقى آه، محاش الكاس بتاع ايه الميم هي يؤمي آه.
مينونة يؤمنون ايوه يؤمنون تمام احسنتي
والذي والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة وبالآخرة هم يوقنون لا اخرة لا وبالاخرة وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من على رب- هدى على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بارك الله فيك ربنا يحفظك يا ام عبد الرحمن ناخد بالنا برضو من الاخطاء اللي هي بالاخرة ليه كده الخاء عندي ضعيفة لانها ايه مكسورة وبالاخي خيراتي راهي المفخمة عند الامام حفص يلا يا شيخ محمد كده سمعنا بقى الاخلاص انت نمت ولا ايه يلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بارك الله فيك فلت آه، طبعا احنا قلنا هنصوب لو ضيوفنا حد بيقع بيقع في خطأ يعني آه، خفي او جلي باين قوي هنبينه ان شاء الله ونوجهه ليه شيخ مصطفى جاهز يلا سمعنا ان شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جميل قوي انت اداك عاجبني قوي وانا مبسوط من صوتك بس ما اقولش ايه بس انا بقول لقطه ايه بس ولا بس بسم الله يبقى بسم الله مم.
بسم الله الرحمن الرحيم جميل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لا له- يولد لا ولم يولد ولم مم.
لم يلد ولم يولد و...
اه يولدي لا شوف انت حرام عشان انت بتقولها كده لا يولدي يبقى احنا كسرنا الدال وبعدين ايه آه لم يلد ولم يولد نقف عليها وهو الاولى تمام لان دي راس ايه وبعدين هنا المعنى مش محتاج لوصله بما بعده خلاص لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كفوا احد كفوا كفوا أحد بارك الله فيك يا شيخ مصطفى شيخ محمد والشيخ مصطفى الاثنين جمال جدا وانا سعيد بيهم والله احنا معانا وقت قد ايه طيب آه لو في اتصالات احنا ممكن نستوي اتصالات ان شاء الله طالما معانا خمس دقايق ان شاء الله لكن عايز اقول حاجه انا عايز اقول ان احنا خدنا وقت كبير قوي من الحلقه النهارده طب ناخد ام احمد وبعدين آه، نكمل كلامنا معانا ام احمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا ام احمد ازيك يا شيخ أشرف الحمد لله في نعم والله الحمد لله بارك الله فيكم وفيكم الله بارك الله فيك أبدأ إن شاء الله ابدأي باذن الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طب إيه، ام احمد نرفع الراء شويه بص كده بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام ألف لام ميم تمام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم
طب ناخد ينفقون بالنا من الخطئين نعم آه، يا ام احمد عارف انت يعني محبه لضبط القراءه يعني جزاك الله آه، خير آه، آه، الذين يو آه، حركنا الايه الهمزه أيوه ويو فخمنا الايه الاخفاء حاضر يبقى ايه حاضر الذين يؤمنون حاضر وبعدين ينفقون مم.
حاضر. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يوم ولا ين ينفقون بارك الله فيك يا أم أحمد قراءتك طيبة جدا يعني معانا تسنيم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ أشرف في نعم يا تسنيم أسمعك يا تسنيم هتقرأي معانا من أول بقرة ولا من سورة الإخلاص
هقرأ من سورة البقرة طب اتفضلي
أعوذ إيه، كملي بقى والذين يؤمنون بما ماشي بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما خدي بالك يا تسنيم ما قولش يؤ يؤ يؤ يؤ يؤ يؤ اي همزه تقابلني في القران ها ساكنه اقطع صوت ونفس على طول اقول ايه يؤمنون مم.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من طيب قبلك.
ناخد بالنا من حاجه ثانيه يا تسنيم انت عايز تعليمي ولا مش عايز تعليمي انت معايا يا تسنيم ولا مش معايا سامعني
عايزة أتعلم طب طيب صلي على النبي معاك عليه أفضل الصلاة والسلام خدي بالك من حاجه والذين يؤمنون بما انزل النون عندي بتاعت انزل عليها حاجه
لا يبقى اي نون عندي في القرآن ما عليهاش حاجة خالص علامة سكون ولا فتحة ولا ضمة ولا كسرة وجي بعديها حرف الراء اللي عليها نقطة اللي هي ازاي اعمل ايه اعمل غنة مع ابتسامة بسيطة قوي اقول ايه بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك معايا
ماشي سامعيني بقى يا تسنيم
انقطع الاتصال طب تعالوا بينا الاتصال تسليم آه، معانا الاستاذه نهاد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضلي أنا أبدأ من أول بقرة اه ابدا بقى من اول آه، والذين يقولون تاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم خدي بالك ما قلتش ايه وبيل هي وبيل ولا وبيل انا عندي بعد الباء في ياء ولا باء لام على طول بيل وبالآخرة هم يوقنون كويس قوي أولئك لا احنا قلنا ايه ما نقولش ايه اولاك اولئك دي جبنا واو هي ايه اولئك اولئك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هم ال... هم المفلحون بارك الله فيك يا استاذه نهاد آه طبعا آه احنا لسه اول اول يوم في في الشكل الجديد للبرنامج وانتظروا الجديد والجديد ان شاء الله من الحلقات القادمه باذن الله تعالى لكن عايز اقول حاجه بس بسرعه كده آه احنا ما خدناش صلاات كتيره لان احنا ريحنا شويه واتكلمنا كتير شويه على الاخطاء الشائعه هنقلل الكلام على الاخطاء الشائعه وهنمشي معاكم شويه في الاتصالات لكن اظن الشكل الجديد للبرنامج هيبقى مفيد واللي عايز يراجع معانا هيراجع واللي عايز يبدا معانا من جديد فرصه هي قدامك ابدا معانا من جديد في نهايه الحلقه بشكر ضيوف الاستوديو الشيخ محمد وائل جزاك الله خيرا والشيخ مصطفى العسلي جزاكم الله خيرا نورتونا آه، آه، كما أشكر كل من اتصل علينا من مصر وخارج مصر وأشكر أيضا باسمكم جميع القائمين على قناة الرحمة وخصوصا من فريق العمل في برنامج اقرأ وارتقي وعلى رأسهم المخرج طارق حسن جزاه الله خيرا وفريق العمل معه على ما يقدمون في خدمة القرآن كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة ألقاكم يوم الاثنين القادم بإذن الله تعالى قبل هذا الموعد بساعة انتظرونا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقرأ وارتقي بالقرآن وانعم بالنور الرباني رتل آيات الرحمن في روض الروح الروحاني اقرأ وارتقي بالقرآن اقرأ وتمسك بالرحمة فالرحمة بستان الحكمة أنصت للشيخ وتابعه وتمتع في أرقى نعمة اقرأ وتأن مع المهرة فهناك ملائكة بررة الماهر يحيا بينهم برحاب الجنة والسفرة برحاب الجنة والسفرة